أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما خلق الحمد لله إلى ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لازلنا مع بشريات الوحي الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا فكان من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الناس أن يرسم البسمة على وجود الناس أن يفرح قلوب الناس بطاعة الله سبحانه وتعالى وبثواب الله سبحانه وتعالى وبعطاءات الله سبحانه وتعالى المتوالية يعني ربنا سبحانه وتعالى يبشر أهل الإيمان الناس اللي أمنت مجرد أن هو آمن بالله سبحانه وتعالى وآمن بالقرآن وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الله يبشره يبشره بالخير يبشره بالعطاء يبشره بالرزق يبشره بالبركة يبشره بالنعم يبشره بالجنة وبالنعيم الجنة فبشريات الوحي كثيرة وينبغي للإنسان أن يطمع نفسه دائما إنك بتصبر نفسك كان الإمام أحمد دائما يصبر نفسه يقول إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب وإنما هي أيام قلائل يعني أيامه بتعدي كل مر سيمر النهاردة معانا بشرى في سورة يونس بشرى لأهل الثبات بشرى للصامدين على طاعة الله سبحانه وتعالى للثابتين على طاعة الله سبحانه وتعالى للناس اللي, اللي صبرت على الطاعة في وقت فتن وبلاءات شديدة وكلكم يعلم أن الإنسان لما بيبتلى دينه بيتهز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادئوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يمسي رجل مؤمنا ويصبح كافرا يعني أحيانا يجي امتحان فتنة بلاء صعب الراجل يغير دينه دينه يتهز لدرجة ان هو يكفر يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ان دينه اتباع في لحظة الناس ممكن وقت الازمات بتتخلى عن ال... عن الرفاهيات يعني لما يكون عنده ازمة مالية مثلا وهو م... معاه ميزانية محدودة فيقول لك نتخلى عن كذا وكذا حاجات من الرفاهيات ليه لان في حاجات اهم لان في ضروريات هو محتاجها لكن ان واحد يبقى دينه بالنسبة له سهل ان هو يتباع في وقت الازمات هذا من الامتحانات الصعبة لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون يعني ربنا سبحانه يقول هو سبحانه وتعالى سيفتن الناس هو يبتلي الناس ولا ينبغي لاحد ان يفتن الناس يعني ما ينفعش ان واحد يعمل امتحان ايمان للناس ليه لان ده هيضيع الانسان علمه ضعيف ما يعرفش ان هو يحدد المستويات لذلك النبي عليه السلام قال لمعاذ أفتن أنت يا معاذ لما هو صلى بالبقرة وطول في الصلاة النبي عليه السلام قال في, في, في, في صلاة العشاء قال أفتن أنت يا معاذ يعني نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعمل ده ليه لأن ده امتحان صعب الناس ممكن تسيب الصلاة وتمشي بيصلي تخيل كده واحد بيصلي العشاء بالبقرة ده هيخلص امتى و وكم واحد بقى تعبان وكم واحد مريض وكم واحد عنده حاجة فشاهد ان الله سبحانه وتعالى امتحن العباد وبشر الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى بشرى موسى عليه السلام لأهل الطاعة قال الله سبحانه وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين فبشر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان الذين ثبتوا على طاعة الله ربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصص ال- القرآن وقصة من من القصص المهمة جدا في قصص القرآن آه، قصص الأنبياء وهذه أحسن القصص قصة آه، موسى عليه السلام قصة يوسف عليه السلام قصة لوط عليه السلام قصة هود عليه السلام قصة صالح عليه السلام قصة شعيب عليه السلام قصة نوح عليه السلام هذه أحسن القصص إيه إيه كما قال الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إيه قصة موسى عليه السلام قصة مهمة جدا و و و و ولها شأن في كتاب الله سبحانه وتعالى ربنا في, في إيه لم يذكر القصص إلا للعبرة يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصص القرآن حتى نعتبر عشان نعبر من الواقع هذه القصة والأحداث إلى ال- الحياة لأن مفيش هذا القرآن خطاب للعالمين فأي إنسان بي- بيعيش في أي تجربة لجد يجد لابد وحتما له مثل في كتاب الله يعني عبر الأزمان عبر العصور عبر الأمصار عبر امتحانات الحياة لاج- لازم هيكون لك مثل في كتاب الله سبحانه وتعالى من البشريات النهاردة بشرة آه، آه، آه، أو أمر الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام أن يبشر المؤمنين من بني إسرائيل هما الناس دي يبشروا لي قالوا يبشروا بالجنة يبشروا بالنعيم في الدنيا يبشروا بالعطاء والبركة طب الناس دي عملت ايه عشان سيدنا موسى ربنا يقول له وبشر المؤمنين تعالوا نرجع الآيات واحنا نشوف ربنا بيقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه يقولوا أن موسى عليه السلام لما بعث سيدنا موسى بعث إلى بني إسرائيل ثم بعث بعد ذلك إلى فرعون ولا بعث إلى فرعون ثم بعث إلى بني إسرائيل مين الأول؟
فنذهب الى فرعون قال- قال له آه يبقى فرعون الأول إن سيدنا موسى الأول بعث إلى فرعون ثم لما عبر إيه إيه إيه موسى عليه السلام وهاجر موسى عليه السلام وأغلق الله فرعون ربنا سبحانه وتعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام وبعث إلى بني إسرائيل سيدنا موسى لما بعث بعث في بني إسرائيل وبعث إلى فرعون مين اللي آمن بسيدنا موسى؟ قال الله سبحانه وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه يقولوا هو قومه ده عايد على مين؟ عايد على موسى ولا عايد على فرعون؟ ابن كثير قال إن هي عايدة على فرعون الطبري قال هي عايدة على إيه إيه إيه إيه أقرب مذكور اللي هي إيه؟ اللي هي موسى فيقولوا الضمير بيعود دايما في اللغة على أقرب مذكور ايه اللي يخلينا نقول ان هي عايده على فرعون لما هي في السياق ماشيه طبيعي ان هي عايده على موسى اللي خلى ابن كثير يقول ان هي عايده على فرعون ايه قال ان اللي امن مجموعه قليله من قوم فرعون اللي هي ذريه اللي هو آه، آه، امرأة فرعون اللي هو مؤمن آل فرعون اللي هو مشيطة بنت فرعون دول ذرية قليلة آه، الطبري قال لا هو ده آمن مجموعة من قوم موسى طيب يعني هو بني إسرائيل مش كلهم آمنوا بموسى اه في ناس كفرت بسيدنا موسى ما السامري كفر بسيدنا موسى طب ما قارون كفر بسيدنا موسى فهنا آه، آمن لموسى مجموعة من الناس ذرية يعني عدد قليل من الناس قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم يعني اللي أمنوا أمنوا وهم خايفين خايفين ليه؟ لأن كان فرعون يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم يعني كان بياخد ال- الأطف- الرجالة يقتلهم وياخد الأطفال يقتل سنة و- و- ويترك سنة ويستحيي النساء ويستعملهم في الإيه؟ يخلي النساء ما يقتلش النساء و- و- ويستعملهم في الخدمة فكان اللي مؤمن من رجال بني إسرائيل كانوا مؤمنين هم إيه؟
خايفين خايفين مرعوبين خوفين من فرعون وملئهم ملئهم اللي هم ملأ مين؟ ملأ بني إسرائيل طب هم خايفين من من فرعون ماشي لكن خايفين من وجهاء بني إسرائيل ليه؟
هم مع فرعون لأن هم مع فرعون الملأ يا جماعة الملأ في في سورة الأعراف ربنا ذكر الملأ كثيرا الملأ دول اللي هم يملؤون أعين الناس الملأ دول اللي هم كبار القوم يقولوا قادة المال وقادة السلاح قادة الايه الحرب يقولوا قادة المال وقادة الجند دول اسمهم الملأ دول اللي الناس بتسمع كلامهم وفي بعض ال ال ال كان عند العرب الملأ الشعراء ليه الإعلام لأنهم أقوياء لأن هو بيعرف يقلب الحق باطل والباطل حق قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما بيتكلموا في اي حاجة وبيعرفوا يقلبوا كل حاجة والسحر ان في- من البيان ده س- ده سحر فالملأ ده اللي الناس ب- اللي هو بيملأ اعين الناس يعني الناس بتسمع كده هو ده آراء الناس تبعا تبعا للملأ ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان قوم بني اسرائيل امنوا بموسى عليه السلام وهم خايفين منين من فرعون وخايفين من ملأ يقولوا طب الملأ كانوا يعملوا ايه يقول لك الملأ كانوا جواسيس الملأ كانوا بيصعدوا الكلام لفرعون ففرعون يعذبهم فربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أن هؤلاء الذين آمنوا قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ملئهم أن يفتنهم يفتنهم يعني إيه؟ يعني يظلمهم ويرجعهم عن دينهم الفتنة هنا عارفين ال- ال- ال- ال- المعدن إذا وضع على النار يفتن اللي هو حاجة ب... بت- ب... لما ي- بيظهر تنصهر المعادن حتى يبقى المعدن آه، الخالص وتنزل الشوائب ده ايه ده من الفتن قال على خوف من فرعون ملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا تعقيب ربنا سبحانه وتعالى العظيم عقب على الايات عقب على المشهد ايه هو ايه قال ان فرعون مستعلي متكبر في الارض وانه لمن المسرفين كان ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه يعني الاحداث احنا ب ب ب ب ب بنتناولها الان واحنا قاعدين في تكييف واحنا آه، بنصلي وبنعيط لكن المشهد وقتها كان مشهد مرعب وربنا سبحانه وتعالى يراقب كل شيء ويبصر كل شيء ويقدر على كل شيء لكنه أراد أن يمتحن هؤلاء بهذا الايه بهذا الامتحان قال الله سبحانه وتعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين قال لهم يا جماعة ما تعلقوش قلوبهم قلوبكم بحد سيدنا موسى بيقول للمؤمنين من بني إسرائيل تعلقوا بالله اعتمدوا بقلوبكم على الله لا تخافوا إلا الله استسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى ال- الكلام ده صعب جدا جدا جدا في وقت الايه في وقت الغربة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء بيقول ان الإسلام كان في الأول هو النبي عليه الصلاة والسلام كان لوحده فجه يكلم الناس بيقول لهم انا رسول الناس بتبص له كده هو انت مين اصلا وبتقول ايه انت ساحر انت كاهن انت شاعر انت مجنون احنا مش مؤمنين بالكلام ده فكان غريب و- ومضت الايام واسلم الصحابه واسلم الناس اللي كانت بتعبد اوثان واللي كانوا يهود واللي كانوا نصارى واللي كانوا ما لهمش اله واللي كانوا بيعبدوا نار اسلم مجموعه كبيره واصبح للدين شان ومكانه واصبح الكفر هو اللي في بلاد المسلمين غريب انما اصلا بيقول ان الد- الايام دول وان الدائره ستدور مره اخرى وسيب وسيصبح الاسلام مره اخرى ايه غريب قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا هنا النبي صلى بيقول ايه فطوبى للغرباء يعني ايه طوبى للغرباء يعني هذا الرجل الذي ما زال مستمسك بدينه في وقت الغربة هذا يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة في الجنة يسير الراكب فيها مسيرة 100 عام ليه؟ لأنه استمسك بالوحي لأنه استمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى لأنه استمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فربنا بيقول على أنه موسى عليه السلام وطبعا يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى يحكي مقولة لابد ان احنا نفهم ان هذا امر جلل يعني الله عظيم لا يتكلم الا الا بعظيم لما ربنا يقول ان موسى عليه السلام قال هذا الكلام يبقى احنا محتاجين نقف وقفه اشمعنى الايات دي بالذات او الكلمات ده سيدنا موسى قال كلام كتير قوي ليه الكلمات دي بالذات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم لأن هذه معاني جليلة قال لهم استمسكوا بالله استسلموا لأمر الله توكلوا على الله اعتمدوا بقلوبكم على الله الاعت- التوكل حسن اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب فقال الله سبحانه وتعالى فقالوا يعني بني إسرائيل اللي هم آمنوا بموسى عليه السلام على الله توكلنا شوفوا يا جماعة سرعة الاستجابة هو قال لهم توكلوا قالوا ايه على الله توكلنا وبعدين قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين الشوكاني في تفسيره له آه، كلمة جميلة قوي في الآيات في الآيات ديت بيقول هم دعوا دعوتين الدعوة الأولانية ديني والدعوة الثانية ايه دنيوي فقدم دعوته الدينية على دعوته الدنيوية يعني أول حاجة ليه قال ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يعني ايه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لما يكون في صراع ما بين اتنين واللي على الباطل هو الأقوى وبعدين ينتصر على مين على الحق اللي على الباطل يحصل يقول ايه يقول اكيد انا الحق لان هو لو كانوا حق كان ربنا نصرهم فبني اسرائيل دعوا الله سبحانه وتعالى ان هو يقول يا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين بني اسرائيل معاهم نبي مكلم سيدنا موسى يا جماعة مش نبي عادي سيدنا موسى ده نبي من اولي العزم من الرسل ده من اكبر خمس عزائم في التاريخ البشري في الوصول الى الله سيدنا موسى من أقرب خمسة إلى الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى تخيلوا واحد ناس معاهم سيدنا موسى وفي الآخر فرعون بإيه يقتل أبنائهم ويستحي نساءهم فهم دعوا أول حاجة قالوا يا رب إحنا ما نفتنش في ديننا ويا رب ما نبقاش سبب في إن الدين يضيع بإيه بضعفنا بعجزنا الصحابة هم أفضل من صحب جميع الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إيه؟ أفضل من أصحاب موسى وأفضل من أصحاب عيسى لأنهم لم يسلموه سيدنا عيسى أصحابه ما قدروش يدافعوا عنه فرفعه الله سبحانه وتعالى وسيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بدخول الأرض المقدسة قالوا إيه؟ قالوا اذهب أنت ربك فقاتل إن هنا قاعدون لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كانوا رجال كانوا أثبات كانوا جبال في أحد أقوال أهل التفسير وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال أي أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إيمانهم أرسخ من إيمان الإيه؟ رسوخا من إيمان الجبال هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر دعوة هؤلاء أول حاجة قالوا يا رب ما نتفتنش في ديننا يا رب نحافظ على ديننا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكان أكثر يمينه لا ومقلب القلوب عارف لما أقول لك لا والله العظيم لا والله الجليل فكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب كأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر نفسه ويذكر أصحابه أن القلوب تتقلب الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا هو ليه ليه دايما تدعي تقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ليه فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء قال لهم إن في لحظة من لحظات القلب يتغير هنا يا جماعة شوفوا شوفوا بقى بشر الله سبحانه وتعالى للثابتين على الدين في أوقات تنكر الناس للدين في أوقات استضعاف الدين في أوقات الخوف والذعر والوشاية في أوقات إن الناس خايفة مش مجرد من من فرعون ده خايفة من الملأ اللي هم أصلا هم اللي عظموهم وهم اللي جعلوا لهم مكانة وهم بيسمعوا كلامهم تخيلوا بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول وأوحينا إلى موسى وأخيه هنا نزل وحي السماء على مين؟ على سيدنا موسى وهارون عليه السلام وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا الكلام مثنى ولا جمع ولا مفرد الكلام ايه مثنى واجعلوا بيوتكم قبلة كلام مثنى ولا مفرد ولا جمع جمع وأقيموا الصلاة مفرد ولا جمع جمع وبشر المؤمنين مفرد بشر بشر انت لوحدك المؤمنين زي ما الشيخ يقول أن الله سبحانه وتعالى بدأ الآية بمثنى ثم ذكر الجمع ثم أفرد في النهاية ليه يقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى اول حاجه يعني ايه تبوأ لقومكم من مصر بيوتا فرعون منع المساجد واحنا يا جماعه من خصائص هذه الامه من خصائص هذه الامه انه جعلت لها الارض مسجدا وطهورا يعني احنا الامه الوحيده اللي بتصلي في اي حته الامم السابقه كانت بتصلي فين في صوامع وبيع وكنائس ومعابد يعني لو مفيش معبد ما يصليش لو مفيش كنيسة ما يصليش لو مفيش آآ آآ بيعة ما يصليش لكن احنا النبي عليه السلام من خصائصه قال ايه ميزت عن الانبياء بست منها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا النبي عليه السلام في اي حتة بيتوضى ويصلي اي حتة اللي بي- لو ما فيش ميه بيتيمم ويصلي وهذا من رحمة الله بهذه الايه بهذه الأمة فرعون تتبع بني إسرائيل وتتبع موسى عليه السلام فكان بنو إسرائيل مش عارفين يصلوا في الأماكن بتاعتهم فربنا قال لسيدنا موسى قل لهم في بيوتهم يصلوا طيب هيصلوا في بيوتهم أفراد مش هيعرفوا قال لهم خلوهم يصلوا إيه في بيوتهم جماعات انت عامل لهم اماكن يصلوا فيها فقال واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا اختاروا بيوت ال ال ال ال باء يعني رجع الناس ترجع اليها تصلي فيه مكان الاماكن اللي هي مش عارفين ايه يصلوا فيها ليه ليه مش عارفين يصلوا على خوف من فرعون وملئه لا وملئهم على خوف من فرعون وايه وملئهم قال الله سبحانه وتعالى واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكم وبمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله يقول لك يعني ايه واجعلوا بيوتكم قبله يعني خلي بيوتكم قبله لاهل الايمان يعني ما تنزعجش اذا انت مش لاقي عدد كبير من الناس حواليك مؤمنين في ناس يا جماعة ممكن يكون هو الوحيد اللي في عيلته بيصلي في واحد ممكن يكون هي واحدة هي الوحيدة اللي في عيلتها محجبة بتحس بالغربة وكل اللي راحوا اللي جاي يقول لها انت عم انت بتصلي تعالى بقى وده يستهزأ وده يسخر وده يتكلم عليه وده ي... واحدة ممكن واحد هو الوحيد اللي في عيلته بيقول انا الربا لا انا مش هتعامل بالربا وكل اللي حواليه بيقول له ايه يا ابني هو في ايه هو انت بتعمل حاجة غلط كان الراجل بيغش فبيقول له بيقول له الغش حرام قال له ايه يا عم الغش حرام انت هتجيب دين جديد يعني حس بيقول لي بيقول- حسيت ان انا غريب بقول له الغش حرام حسيت ان انا عندي مشكله وكأن انا ب... ب... يعني ب... اجرمت لما بقول له الغش حرام فاحيانا الغربه بتشتد على الانسان ان هو يشعر ان هو إيه، م- لا شك ان الطاعه يا جماعه بتسهل بالاجتماع عشان كده ليه في رمضان الناس بتصلي قيام الليل كله عشان الناس تجتمع على طاعة طب لو مفيش مفيش قيام ليل جماعي يحصل ايه كم واحد يا جماعة بيعرف يكمل قيام الليل في غير رمضان هنكسل اه كان بيكسل يجيب يجيب يوم ويجيب وقع يومين يجيب ثلاث ايام ووقع يوم لكن مين يقدر يكمل 30 يوم قيام ليل متواصل مين يقدر يكمل 30 يوم صيام متواصل صعبة لذلك الطاعة بتسهل بالمشاركة وكذلك المعصية بتسهل بالمشاركة لما تلاقي واحد ساقط والدفعة كلها ساقطة فمش زعلان ليه كلهم ساقطين لكن لما يكون ساقط وبقيه الدفعه كلها ناجحه هو يشعر ان في حاجه غلط لما يكون كله بيعمل حاجه حرام او كله بيعمل حاجه غلط المعصيه بتسهل لذلك ربنا سبحانه وتعالى امرنا الا نجاهد بالمعصيه حتى لا تنتشر المعصيه بل في عقوبه وربنا سبحانه وتعالى توعد من اراد ان يشيع الفاحشه في الذين امنوا طيب قال تعالى واجعلوا بيوتكم قبله يعني بعد ما سيدنا موسى وسيدنا هون يختاروا لهم بيوت يحصل ايه البيوت دي هم يستقبلوا فيها أهل الإيمان وتكون هذه البيوت قبلة للمصلين يعني يصلوا فيها إيه ده هو ممكن يصلوا في غير البيع في الموقف ده ربنا أثنى على هؤلاء الذين فعلوا ذلك قال وأقيموا الصلاة هنا بقى ك- ك- الكلام بدأ يخش فين في الجمع إن سيدنا موسى هيقول لهم البيوت فين هو سيدنا هارون وبعدين هم يعملوا إيه هم هيجعلوا البيوت قبلة ويقيموا الصلاة قال تعالى وبشر يا موسى عليه السلام وبشر أنت المؤمنين دي وظيفة مين؟ سيدنا موسى عليه السلام ان ربنا بيبشر اهل الطاعة اهل الثبات على الطاعة اهل الصمود على الطاعة اهل الناس الذين صبروا على امر الله سبحانه وتعالى وعلى اتباع الانبياء في زمن تنكر فيه الناس لاثار الانبياء ربنا يبشرهم بالخير يبشرهم بالجنة يبشرهم بالرزق يبشرهم بالطاعة يبشرهم بأنه سبحانه وتعالى يرضى عنهم مع ان الظاهر كده في المجموع ده ان إيه إيه الناس ديت إيه على خطر عظيم لكن هنا في وسط الازمات دي كلها تفاجئ ان ربنا سبحانه وتعالى يؤمر سيدنا موسى عليه السلام انه يقول له بث الخير في هؤلاء فرح هؤلاء ان ربنا سبحانه وتعالى يراهم وهم يصلون يراهم وهم يجتهدون في طاعة الله سبحانه وتعالى وراهم يراهم وهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى مع انهم يخافون وربنا يعلم ما في قلوبهم من ايه من مقدار هذا الخوف ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يحب هذا الفعل من هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين فيعني أختموا إن يا جماعة محتاجين إن إحنا نصبر على الدين يعني يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه فالقابض على على الجمر الجمر ده بي بي بي بيلسع الإيد الجمر ده بيحرق الإيد الجمر ده بي بي بيتفلت مش عارف تمسكه احيانا الدين بيبقى كده ان هو مش عارف يمسكه كل ما يعمل حاجه تقوم ايه تقع منه فهذا له اجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من ورائكم ايام الصبر اجر الواحد فيهم كاجر خمسين منكم قالوا خمسين منهم يا رسول الله قال اجر الواحد فيهم كاجر خمسين منكم قالوا خمسين منهم يا رسول الله قال اجر الواحد فيهم كاجر خمسين منكم تخيلوا يا جماعه ان هو اصلا بيقول ان العمل بيتضاعف مضاعفه عظيمه جدا حتى ان هو يصل الى خمسين ضعف العمل الصالح اللي بيفعله نفس الصحابي وده مش معناه انك افضل من الصحابي انما معناه ان العمل ده ضعف اكتر خمسين ضعف يعني ضعف خمسين ضعف لو انت عملت نفس العمل ده والصحابي عمل نفس العمل ده انت حسابك خمسين ضعف اجل ايه اجل الصحابي فقالوا لما يا رسول الله قال لانهم لا يجدون على الخير اعوانا ان انت بقيت انت الوحيد اللي صادق في وسط مجتمع كتير بيكذب منه انت الوحيد اللي عايز تاكل حلال في وسط ناس كتير ممكن تاكل من الحرام انت الوحيد اللي عايز تغض بصرك في وسط ناس كتير عندها استعداد انها تطلق بصرها ليل نهار انت الوحيد اللي عايز تصلي في وسط ناس كتير مجتمع كتير ممكن يكون مش مهتم اصلا بموضوع الصلاة فينبغي علينا ان نثبت على دين الله سبحانه وتعالى وان احنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يطلع على كل شيء يبصر كل شيء يرى كل شيء وانه هو سبحانه وتعالى من يمتحن العباد احنا بنتحط في امتحان احيانا الامتحان يكون بالسراء واحيانا يكون امتحان بالايه بالضراء احيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الانسان بالمرض واحيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الانسان بالغنى ليرى الله سبحانه وتعالى هل سيصبر الانسان على طاعه الله وهل سيثبت الانسان على طاعه الله ام انه سيتغير ويتلون وفي الاخر الله سبحانه وتعالى يحاسب كل انسان على ما قدم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم